ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة النهاردة هنبدأ مع بعض من خلال ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من القصص الجميل بنسميها قصص الرسول صلى الله عليه وسلم والليلة دي بالذات هتكون قصة في غاية الروعة والجمال القصة إن النبي كان قاعد مع الصحابة فبيحكي لهم قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابه فبيقول لهم لم يتكلم في المهد الا ثلاثه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الثاني بقى مباشره واحد اسمه جريج العابد ايه قصه جريج العابد يا جماعه نقولها كده باختصار وببساطه جريج العابد رجل من بني إسرائيل كان أصلا شغال في التجارة وكان الناس كلها بتحبه لصدقه وأمانته ولأنه إنسان بيتعامل مع الناس بكل يعني رحمة وبكل صدق وبيتع... والناس كلها بتحب تتعامل معاه وبعدين فجأة خطر على باله إن هو يزهد في الدنيا كلها ويسيب كل دوت ويتجه إلى العبادة ويعمل تاخذ لنفسه كده صومعة خاصة بيه يعبد ربنا في تلك الصومعة الصومعة كانت مكونة عبارة عن مكان في الدور الثاني هي طبعا ما كانتش فيلا يعني عبارة عن ايه عبارة عن خشب هو عامله وبعدين عامل حبل وبيطلع فوق عامل لنفسه صومعة كده وبعدين يشد الحبل عشان ما حدش يوصل له قاعد جريج يعبد ربنا بيصوم النهار ويصلي طول الليل قيام الليل وما شاء الله مشغول بالعبادة بشكل غير عادي كان والده ميت وكان ملوش اخوات وكان ليه ام واحده وكان قاعد بعيد عنها في الصومعه عمال بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ومش واخد باله ان حق الام ده اهم من كل شيء المهم قاعد في الصومعه ليل ونهار بيعبد ربنا سبحانه وتعالى امه وحشها ابنها نفسها تشوف جريج فراحت في يوم من الايام علشان تنادي عليه طبعا هو في الصومعه فوق شويه كده فبدات تنادي عليه يا جريج يا جريج وبعدين هو كان في الوقت ده كان بيصلي كان بيصلي صلاة نافلة ما هياش صلاة فريضة فكان بيصلي صلاة نافلة وكان اللي يعني ينبغي عليه في اللحظة ديت ان هو يسيب صلاة النافلة يقطع الصلاة ويشوف امه عايزة ايه لان يعني نداء الام والاستجابة للام واجب وصلاة النافلة دي سنة ولكنه مش واخد باله ففضل مكمل وبعدين بدأ يقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي راح مكمل في صلاته وسايب أمه وما ردش عليها الأم طبعا مشيت زعلانة لأنها كان نفسها إنها تقعد مع جريج وحشها بقاله فترة كبيرة ما شافتوش فراحت راجعة البيت وزعلانة جدا ومتأثرة من الموضوع دوت والنبي ما زال بيحكي القصة للصحابة صلى الله عليه وآله وسلم فالمهم في اليوم الثاني جريج على نفس الحالة ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل وعمال بيعبد ربنا فجت له أمه في وضح النهار في عز بقى الظهرية كده في الشمس ويقدر ربنا برضه إن هو كان عمال بيصلي نوافل في اللحظة ديت وقفت تحت الصومعة وبدأت تقول يا جريج يا جريج وتنادى عليه وبعدين هو قدر ربنا كان بيصلي وبعدين بدأ يقول يا رب أم وصلاتي أم وصلاتي برضه لم يترك صلاة النافلة ولم يستمع لنداء أمي وراح مكمل برضه في صلاته الأم كالعادة رجعت زعلانة وبعدين بدأت طول الليل تفكر طب أشوف جراج إزاي وحشني وده ابني الوحيد وعايز أشوفه وعايز أقعد معاه شوية وعايز أتأنس معاه وأحكي له وأحكي له وندردش مع بعض وأشكي له آلامي وهمومي وأحزاني وأفراحي والأم بقى طبعا وشوفوا حنيتها للابن وشوفوا الحنان اللي بيكون ما بين الأم والابن خصوصا لما يكون ده ابنها الوحيد في اليوم الثالث والأخير راحت أم جريج وراحت واقفة تحت الصومعة وبرضه ربنا قدر كان بيصلي فبدأت تنادي عليه يا جريج يا جريج فردش عليها برضه يا رب أم وصلاتي أم وصلاتي راح مكمل في صلاته فالأم من كتر غيظها ومن كتر ما هي متضايقة جدا ازاي ابني الوحيد وما يردش عليا يوم واثنين وثلاثة طيب انت انا جيت لك اليوم الأولاني ما ردتش عليا طيب عرفت ان انا جيت لك طب خلصت صلاتك ما تيجي تطمن عليا طبعا كانت غلطه كبيره جدا من جرايج انه حتى بعد ما خلص صلاته ما راحش يشوف امه عايزه ايه ودي مشكله كبيره جدا بيشكو منها كتير جدا من الاباء والامهات خصوصا في الزمن بتاعنا ده ان في قسوه شديده جدا في التعامل مع الام والاب الام يعني فانت حياتها كلها عشان خاطر ولادها والاب نفس الحكايه وبعدين بعد ما كبروا في السن بقى يعني اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لكن بكل اسف بنشوف قسوه شديده جدا على الام وعلى الاب خصوصا بعد ما كبروا والاولاد بيحسوا ان هم خلاص استغنوا عنهم مش محتاجين لهم وربنا يقدر سبحانه وتعالى ان الام يا عيني بتستجدي من ابنها تقعد معاه خمس دقايق او تسمع منه كلمه حلوه او يسال عنها او يروح يزورها حتى ولو كل شهر مره لكن بكل اسف الا من رحم الله سبحانه وتعالى معاملات طبعا ويعني سيئه وامهات واباء بيشكوا ليل ونهار ودموعهم على خدودهم بسبب معاملة الأبناء المهم كأم جريج طبعا من كتر ما زعلت من ابنها انه ما سالش عليها في اليوم الاولاني ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث يعني انت مشغول في صلاتك طب بعد ما تخلص صلاتك روح اسال عن الام ما سالش عنها فراحت دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا البغايا ان السائل مش كويسين ربنا يعافينا ويعافيكم المرأة اللي بتتاجر بعرضها فهي أمه دعت عليه أنه ما يموتش إلا لما ينظر إلى وجوههم طبعا النظرة إلى وجوه أهل المعاصي بتعتبر عقوبة أن الإنسان لما ينظر لأهل الطاعة ما شاء الله تحس ان قلبه بينور كما كانوا يقولون للربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود كان اصدقائه واصحابه يقولون والله يا ربيع ما رايناك الا اجتهدنا في طاعه الله شهرا كاملا كان عبد الله بن مسعود كان يقول لربيع بن خثيم اللي هو تلميذه يقول له والله يا ربيع لو راك رسول الله لاحبك وما رايتك الا ذكرت المخبتين وكان الربيع بن خثيم لما يروح السوق عشان يشتري اي حاجه او داخل عشان يذكر ربنا ويذكر التجار بالله سبحانه وتعالى كان أول ما يشوفوه يهللوا ويكبروا من رؤية هذا الوجه الجميل المنير رؤية أصحاب المعاصي بقى الوجوه ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين فتشعر إن قلبك بيظلم من كتر النظر في وجوه أهل المعاصي نسأل الله أن يتوب على الجميع يا رب العالمين ويحفظ الجميع من كل سوء فأمه دعت عليه هذه الدعوة جريج مشغول بعبادته لكن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الأسباب بتحصل بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا ام جريج لما دعت عليه استعجلت في الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الاباء والامهات انهم يدعوا على اولادهم قال لا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اموالكم عسى ان توافق ساعه اجابه فيستجاب لكم لان فعلا بيحصل يعني اعرف قصص كتيره جدا في حياة الدعوية الطويلة أم زعلت من ابنها دعت عليه دعوة معانا فأصابته في مقتل مرة أم ابنها يعني زعق لها اتكلم معها بشكل مش كويس فدعت عليه قالت له إلهي تروح ما ترجع ربنا قدر الشاب خرج من البيت من هنا صدمته سيارة فمات شاب تاني امه دعت عليه ان هو برضه نفس الحكايه اتعامل معاها باسلوب مش كويس فدعت عليه ان هو يكون طريح الفراش خرج ركب العربيه مشي عياذا بالله عمل حادث اصيب بشلل رباعي عشان كده النبي حذرنا لان الام في الوقت ده بتفضل بقى تتجرع مراره الالم طول حياتها انا السبب انا اللي دعيت عليه انا السبب في اللي حصل له انا اللي جبت لابني كذا انا اللي عملت له كذا عشان كده النبي نهانا لان دعاء الام والاب لاولادهم خدوا بالك ملكه لأولادهم مستجاب وعلى أولادهم مستجاب ثلاثة لا يرد دعاؤهم النبي عليه السلام بيقول ثلاثة لا يرد دعاؤهم من ضمنهم دعاء الوالد لولدي وفي رواية ثانية دعاء الوالد على ولدي الأب والأم لما يدعوا لأولادهم ربنا بيستجيب دعائهم والأب والأم لما يدعوا على أولادهم برضه ربنا بيستجيب دعائهم عشان كده النبي عليه السلام وصاهم ألا تدعوا على أولادكم ليه؟ عسى أن توافق ساعة إجابة لعل وعسى تكون اللحظة اللي الأم بتدعي فيها على ابنها ده يكون هي دي ساعة الإجابة فيستجاب لها عياذا بالله في هذا الولد وتفضل هي تتجرع مرارة الألم طول عمرها فأم جريج دعت عليه ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه البغايا يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا هذه الكلمة بيقول ولو دعت عليه أن يفتن لفتن يبقى من رحمة ربنا أن أم جريج ما قالتش يا رب ابني يتفتن بالنساء إنما قالت إيه؟ قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا ربنا سبحانه وتعالى لما يكون في أمر معين لازم يتم ربنا بيقدر له أسبابه آه، بنو إسرائيل كانوا ناسيين جريج فترة طويلة جدا ما بيفكروش فيه خالص لأن راجل مشغول وقافل على نفسه ومعتزل الناس كلها في الصومعة وعم- عمال بيعبد ربنا وبعدين فجأة قعدوا مع بعض كده قعدة فتذكروا قالوا الله انتوا نسيتوا الجراج اللي عمال بيعبد ليل ونهار ايه رايكم ما تيجي نفكر في فكره كده عشان نفتنه ودائما عياذا بالله أهل الفجور دايما بيتمنوا إن هم يثيروا الشبهات حول أهل الإيمان وأهل الطاعة وبيتمنوا إن هم عياذا بالله يشوهوا سمعتهم إن هم يكونوا سبب فتنتهم ربنا يعفينا ويعافيك يا رب العالمين فالمهم فقالوا طب ايه رايكم ما تيجي نفتن جريج قالوا طب نفتنه ازاي قالوا فلانه الفلانيه دي دي من اجمل نساء بني اسرائيل ايه رايكم نروح نديها فلوس ونخليها تروح تفتنه فراحوا كلموها فقالت لهم انا مش محتاجه فلوس لان انا اصلا غنيه لكن يعني عايزين ايه قالوا لها عايزين تفتني جريج قالت لهم يعني ولكم فوق ذلك ان يفعل كذا وكذا وراحت تعرضت لجريج العابد وبعدين جريج رجل محترم وراجل متدين وراجل ما شاء الله عابد وعمره في حياته لا بص لواحده ولا كان بيغض بصره على طول فهي حاولت ان هي تلفت نظره اليها فلم يلتفت اليها حاولت ان هي تغريه لا يمكن ما بيتحركش خالص فماذا تصنع المرأة لما تكون جميلة جدا وتكون مش ملتزمة وما عندهاش دين عياذا بالله وتروح تحاول تغوي إنسان ولا يلتفت إليها ده بيبقى بالنسبة لها ده قطح في أنوثتها ده بالنسبة لها كده هزيمة يعني أكبر من هزيمة المنتخب قالت لا يمكن ارجع انا كده اقول لهم ان انا اتهزمت وان هو ما بصليش حتى ولا التفت اليا فما كان منها الا ان هي قعدت تدور كده على اي حد فلقت رجل راعي فقير جدا بيأوي الى صومعه جريج يعني قاعد كده على جنب كده تحت الصومعه وقاعد كده بيرعى غنم فراحت وهي طبعا كانت في غاية الجمال لدرجة ان في الرواية بيقول لك كان يتمثل بحسنها كان بيضرب المثل بحسنها وجمالها يعني لما يقول لك مثلا دي فلانة دي, دي ملكة جمال بني إسرائيل فراحت تعرضت لهذا الرجل الراعي عياذا بالله ومكنته من نفسها ففعل بها الفاحشة وحملت فلما عادت قالت لهم لقد فعل جريج الفاحشة و- و- وحملت منه فقالوا لها إحنا مش متأكدين يعني فانتظروا لحد أما فعلا ولدت وجابت لهم الولد وقالت لهم هذا ابن جريج يا خبر ابيض طبعا هم عارف حضرتك يعني طبعا المولى عز وجل يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءه فتثبتوا الانسان مش مجرد ما تجيله كده اشاعه يتقال له اسكت ده فلان الفلاني عمل كذا يا خبر ابيض كل ده يطلع منه ما ينفعش كده احنا كمسلمين ما ينفعش ان احنا كده اي اشاعه تطلع على طول نروح مروجينها واي كلمه تطلع في حق انسان فاضل على طول نروح نصدق ما ينفعش ما تبقاش دي اخلاق المسلمين ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ده ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه بالفسق قبل ان يقول النبأ ان جاءكم ما قالش ان جاءكم احد بنبأ فتبينوا لانه فاسق لا ده بيقول لك هو اصلا فاسق لانه جاء من اجل ان آه، يعني آه، ينشر ال- ال- الغواية وينشر الفواحش و- و- ويسعى بالنميمة ويقدح في أعراض المسلمين إلى غير ذلك فربنا بيقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل ما تروح تنشر الإشاعة وقبل ما تقول فلان حصل منه وفلان قال كذا وفلان عمل كذا تأكد الأول اتصل بيه اتعامل معاه روح كلمه قول له أنا سمعت إن قالوا كذا كذا كذا الكلام ده هل حصل فعلا فلو قال لك حصل فعلا مش بقى العلاج ان انت تروح تنشر وتشهر بيه العلاج ان انت تنصحه لوجه الله وتستر عليه والنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة لما تستر مسلم ربنا يستر عليك في الدنيا وفي الآخرة طب هو أي حد يستر عليه لا طبعا الإنسان الفاضل الإنسان الطائع الإنسان العابد الإنسان المحترم ذوي الهيئات لما يقع في غلطة نستر عليه إنما لو إنسان بيجاهر بالفواحش وبيجاهر بالمعاصي وبيتحدى وعياذا بالله عنده شيء من التبجح مثل هذا لا يستر عليه بل مثل هذا نحذر الناس منه إنما الإنسان لما يكون إنسان فاضل وإنسان عابد ما نشهرش بيه ما نفرحش قوي بإن إحنا سمعنا عنه كلمة عشان نشوه سمعته يعني بتبقى مشكلة كبيرة جدا يأتكم فاسق بنبأ فتبينوا فهذه المرأة اتهمت جريج العابد طبعا جريج رجل مشغول ليل ونهار بعبادة ربنا سبحانه وتعالى لكن أمه دعت عليه دعوة فوصلت في مقتل واخد بال حضرتك فالمهم فقالوا يعني ايه اللي حصل قالت لهم لقد فعل جريج الفاحشة وهذا ابن جريج مش مصدقين ودائما حتى أهل الفجور لما يكونوا عارفين حد من أهل الطاعة خدوا بالكم هم حتى لو كانوا بيتمنوا له الشر إلا إنهم من جواهم يتمنوا إن يفضل قدامهم كده صورة جميلة ناصعة البياض وإنه ما يكونش عمل أي حاجة خالص تعالوا نكمل مع بعض قصة جريج العابد الثلاثة الذين يتكلموا في المهد ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض قصة جريج العابد والقصة كما قلت لحضراتكم قصة رواها الإمام البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة وده من قصص بني إسرائيل ويعني قصص بني إسرائيل فيه العجائب والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي لا حرج أن نحدث عن بني إسرائيل إن كان ما نحكيه عن بني إسرائيل يوافق شريعتنا أو أننا أننا نحكي مجرد قصة عادية خالص يعني آه، فالنبي صلى الله عليه وسلم آه، ذكر ذلك على سبيل ان كان بيحصل نوادر واشياء عجائب في بني اسرائيل المهم في قصه جريج العابد قلنا لحضراتكم ان هو كان معتزل الدنيا كلها وقاعد عمال بيعبد ربنا وطبعا ده مش صح المسلم مش كده المسلم يا جماعة فعال في الدنيا دي كلها راجل بيبني وراجل بيعمر وراجل بيشيد وراجل بيخدم بلده وبيخدم دينه مش مجرد فقط فقط ان هو بيعبد ربنا وبس لا ده هو عمله نفسه عبادة وخدمته لمجتمعه وبلده عبادة وخدمته لدينه عبادة وخدمته لأهل بلده عبادة و- و- و- وان هو يسعى على رزق اولاده عباده وان هو يسعى على بر امه وابوه دي عباده كل دي انواع عبادات يا جماعه فالعباده ليست فقط قاصرة على الصيام والصلاة كما كان يفعل جريج العابد لكن كما يقولون العالم يعبد الله على علم والعابد قد يعبد الله على علم وقد يعبد الله عز وجل على جهل فده اللي كان حاصل مع جريج العابد رحمه الله رحمة واسعة ان هو كان بيفكر ان العبادة كلها في الصيام والصلاة ومش واخد باله ان بر امه وابوه افضل من نوافل العبادات كما كان محمد بن المنكدر يقول بت ليلة أغمز أطراف أمي كانت أمه عندها مرض ودم ما بيوصلش لأطراف إيديها ورجليها فكان بيعمل لها عمليات تدليك لإيديها ورجليها علشان الدم يوصل لها وأخوه في الغرفة اللي جنبه عمال بيصلي قيام الليل وعمال بيبكي من خشية الله فمحمد بن المنكدر بيقول إيه؟ بيقول فوالله ما أرضى ليلتي بليلتي يعني ليلتي أنا أفضل عند الله لأن هو كان بيصلي قيام الليل النفع بتاعه عايد عليه هو لوحده أما أنا فكنت بخدم أمي فالنفع عايد لأمي يعني فيعني وافضل الاعمال ما تعدى نفعه للغير ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن قال احب الاعمال الى الله أحب أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا إلى آخر الحديث المهم نرجع لجريج العابد جريج العابد زي ما قلت لحضراتكم فهم ان العباده كلها في الصلاه والصيام مع انه في عبادات كثيره جدا كان ممكن يمارسها وكان ممكن يفعلها وعلى راسها بره لامه اللي سابها تنادى عليه ثلاث ايام وما ردش عليها فدعت عليه لما دعت عليه استجاب الله دعائها قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا وده اللي حصل ف بنو إسرائيل لما بعتوا هذه المرأة الجميلة عشان تفتن جريج فلم يتعرض لها لأن الإنسان الفاضل اللي عنده دين لا يلتفت لمثل هذه الأشياء فاللي حصل ان هي آه، زي ما قلنا لحضراتكم ان هي آه، ذهبت الى راع فمكنته من نفسها فحملت منهم ثم بعد ذلك ادعت ان هذا الولد هو ابن جريج العابد طبعا هم بنو اسرائيل على قد ما هم كانوا حريصين على ان هم يفتنوه لكن من جواهم كانوا بيقولوا يا رب ما يتفتن لان هم بيتصوروا ان هذا الرجل رجل فاضل رجل عابد وبنضرب بيه المثل في العباده فلما يظهر قدامنا بصوره سيئه يبقى احنا كده بنفقد الثقه في اهل الدين واصعب شيء في الدنيا ان انت كرجل عايش في حياتك تفقد الثقه في اهل الدين لانها تقول خلاص ما دمنا فقدنا الثقه في اهل الدين يبقى فين الخير بعد كده تفقد الثقه في اي حد في الدنيا فاللي حصل ان هي لما اتهمت جريج العابد ما كان منهم في ساعتها ربنا بيقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هم لم يتبانوا هم في ساعتها على طول خدوا الكلمه منها وجريوا عليه على الصومعه بتاعته وقفوا تحت عمالين يشتموا فيه ويسبوا فيه انزل يا كذا انزل يا كذا هو لا يرد عليهم لان المسلم دائما يعني ي- يدفع بالتي هي احسن هم واقفين عمالين يشتموه وهو واقف عمال يصلي ومش مشغول بيهم لكن الامر تطور ما بقتش مجرد شتيمه بداوا بعدها يكسروا في الصومعه بتاعته مسكوا المعاول وبداوا بقى كده ايه بالادوم والشاكوش والفاس وعمالين يكسروا في الصومعه فبدات الصومعه عماله تهتز بيه وهتقع بيه فقطع صلاته وقال ما بكم ايه في ايه قالوا له انزل يا كذا انزل يا كذا فقالوا منتظر طيب فراح نازل فاول ما نزل ما سالوهوش ما تاكدوش منه ما ما حاولوش ان هم يحققوا في المساله ابدا في ساعتها مباشره نزلوا في الرجل ضرب ضرب ضرب وده يضرب وده يضرب لحد ما يعني خلاص كانوا يخلصوا عليه وبعدين فجاه قالوا له انتظروا طب بتعملوا كده ليه؟ انا مانيش عارف قالوا له فعلت كذا وكذا وكذا وزنيت بهذه المراه فانجبت منك هذا الغلام قال لهم طيب بس بكل بساطه فين الغلام؟ فين ابن اللي انتوا بتقولوا عليه؟ قالوا له طب هنجيبه لك حالا فرح نده لهذه المرأة التي ادعت عياذا بالله أن جريج العابد فعل بها الفاحشة قالوا لها فين الولد؟ قالت لهم الولد اهو، الولد ده كان عباره عن ايه؟ طفل رضيع ما بقالوش يومين ثلاثه يعني لسه مولود، فراحوا جايبينه، فجريج العابد اول ما شاف الولد قال لهم طب ممكن بس استاذنكم في حاجه صغيره؟ قال له اتفضل، قال لهم اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى واسال المولى عز وجل ان يظهر الحق. قال له طب اتفضل، اتوضى جريج العابد و او هو كان متوضي وبدا يصلي ركعتين وهو في ركعتين وهي بقى كما قال المولى عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاه وانها كبيره الا على الخاشعين النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم قدوه الدنيا كلها لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحصل له ازمه لما كان يحصل له اي مشكله كان إذا حزبه أمر عمل إيه صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال كان يقول صلى الله عليه وسلم حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم وهو ده المسلم يوم ما تحصل لك أزمة يوم ما يحصل لك مشكلة على طول اتوضى وخش صلي ركعتين وقف بين يدي المولى عز وجل سبحانه وتعالى وسل ربك سبحانه وتعالى ان ربنا يفرج همك وان ربنا سبحانه وتعالى يسر امورك وان إن لو وقعت في ازمه آه، ان ربنا يظهر الحق اطلب من ربنا سبحانه وتعالى والجا الى المولى عز وجل واعلم انه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه سبحانه وتعالى قال جل وعلا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء لما تتحط في مشكله اسجد بين ايدين ربنا قل له يا رب يا من يجيب المضطر إذا دعوه ويكشف السوء أنا مضطر في سوء يا رب اكشف عني هذا السوء قادر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة يكشف عنك كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يفرج هموم الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض يا رب العالمين فالجريج العابد صلى ركعتين وسجد بين يدي المولى عز وجل وسأل المولى عز وجل أن يفرج عنه هذا الكرب ما إن سلم من الصلاة حتى قال لهم أين الغلام فين الطفل الصغير في حتة فاتتنا بقى مهمة أو أو جميلة أمه لما دعت عليه يا جماعة قالت إيه؟ قالت اللهم لا تمته حتى يبرئ الوجه وهم واخدين يشوف الطفل لقى النساء البغايا بتوع بني اسرائيل مصفوفين كده صفين وعمالين بيضحكوا على المنظر بقى بتاع العابد اللي رايح علشان يشوف الطفل الصغير اللي هو متهم فيه فاول ما شاف ال- ال- النساء البغايا واقفين صفين وعينيه جاءت عليهم فراح ابتسم فواحد بيساله لماذا تبتسم يا جريج قال انها دعوه امي دعت علي الا اموت حتى انظر الى وجوه البغايا فلما راح هناك قال لهم فين الطفل قالوا الطفل أهو. فنظر الى الطفل ونخسه في بطني بكل رحمة وحنان يعني ضربه كده بصبعه كده برحمة كده في بطن الطفل الصغير اللي عمره حوالي يومين أو ثلاثة فقال يا غلام من أبوك فإذا بالحق سبحانه وتعالى ينطق هذا الطفل الرضيع الصغير فقال أبي فلان الراعي فأول ما بني إسرائيل شافوا هذه الكرامة العظيمة وطبعا كرامات الأولياء نحن نؤمن طبعا بكرامات الأولياء وفرق طبعا ما بين كرامة الأولياء وما بين المعجزة وما بين الإرهاصة الثلاثة يا جماعة عبارة عن أمر واحد لكن بتحدث لأشخاص مختلفين بمعنى إيه؟ المعجزة أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل على يد نبي أو رسول من رسله طب والإرهاصة أيضا أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل على يد نبي أو رسول من رسل الله طب الإرهاصة والمعجزة هي نفس التعريف أمال إيه الفرق بين الإرهاصة وبين المعجزة الإرهاصة تحدث للنبي قبل بعثته والمعجزة تحدث للنبي بعد بعثته أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل ليس على يد نبي ولا على يد رسول وإنما على يد ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى الأولياء لم يذكروا بأسمائهم إنما ذكروا بصفاتهم وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما قالش فلان وفلان وفلان والباقي كله ما ينفعش يكونوا أولياء لا أبدا حضرتك ممكن تكون ولي وحضرتك ممكن تكون من أولياء المولى عز وجل بس هو الولي هو اللي لازم يكون ليه مقام ولا يكون شفيع طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط إنما الولي كما وصفه المولى عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بإيمان وتقوى تبقى ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى جريج العابد كل اللي عمله ان هو اخذ الطفل وقال من ابوك قال ابي فلان الراعي طبعا الناس من بني اسرائيل بقوا في قمة الحرج ازاي احنا اسأنا الظن بجريج العابد وازاي ان احنا كسرنا له الصومعة بتاعته وضربناه واسأنا الظن بيه واتهمناه ظلما وزورا وفوق ده كله كمان ربنا ينطق طفل رضيع علشان يبرئ جريج العابد ده اكيد بقى له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وأكيد يعني رجل من المقربين وأكيد رجل ربنا بيحبه والدليل على هذا أن ربنا أنطق له طفل صغير وكما قلت لحضراتكم الحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم ربنا أنطق هذا الطفل عشان يبرئ جريج العابد في لحظتها على طول بدأوا يتمسحوا في جريج ويقولوا له سامحنا يا جريج والله ما كنا نعرف قدرك ولا مكانتك وإحنا سامحنا إن إحنا أسأنا الظن بيك وإحنا وإحنا, وإحنا وبدأوا يعني يلوموا أنفسهم على أنهم عملوا كده في جريج العابد وفعلا قالوا له إيه رأيك بقى تحب نعيد لك الصومعة بتاعتك من الذهب ومن الفضة طبعا لو واحد غير جريج العابد واحد مثلا كان واخد الدين تجارة أو واخد الدين وبيتدرس فيه عياذا بالله واخد كان أقول طبعا طبعا يعني ابن الصومعة مرة تانية من الذهب والفضة لكن جريج العابد كان رجل ليس له أي مطمع في الدنيا والدليل على هذا انه ساب التجاره وساب الربح وساب الفلوس وده طبعا مش صح الاصل في المسلم زي ما قلت لحضراتكم ان هو فعال في المجتمع ان هو راجل بينتج ان هو راجل له بصمه في اعمار الكون ومع ده كله بيصلي لا يفارق محرابه بيصلي وبيصوم وبيعبد ربنا وبيذكر ربنا وبيقرا قران ويبر الوالدين ويعمل كل ده وفي نفس الوقت بيشتغل ويعمر الكون ويكون ليه اثر في هذا الكون قالوا له نعيدها لك مرة تانية من الذهب ومن الفضة قال لهم لا لا لا عيدوا الصومعة كما كانت أنا مش عايز أي حاجة خالص من الدنيا عيدوا لي الصومعة وسيبوني زي ما أنا بقى أعبد ربنا ويعني مش عايز مشاكل مرة تانية فبدأوا مرة تانية يعيدوا صومعة جريج العابد ويبنوها من الخشب كما كان يبنيها جريج وبعد ما أتموا بناء الصومعة عمل الحبل مرة تانية وطلع فوق الصومعة ورجع مرة تانية لعبادة ربنا سبحانه وتعالى لكن كان خد درس عظيم جدا جدا بعد ما أمه دعت عليه وبعد ما قالت آه اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا عرف بقى إن هو لما كان بيصلي صلاة نافلة لما أمه تنده عليه كان الواجب عليه إن هو يقطع صلاة النافلة وإن يشوف أمه عايزة إيه طيب لو واحد بيصلي صلاة فريضة والأم بتنادي عليه الأمر يختلف لو كانت أمه بتنادي عليه مجرد نداء عادي لا يكمل صلاة الفريضة ثم يسألها بعد ذلك ماذا كانت تريد أما لو كانت بتنادي عليه نداء ملهوفة يعني مثلا حصل عندها عياذا بالله مصيبة حصل حريق في البيت أو هي كانت حصل لها تتكعبل أو حصل ليها أي ضرر في الوقت دوت يجوز له أن يقطع صلاة الفريضة وينقذ أمه افترض واحد بيصلي صلاة الفريضة وما كانش في مسجد في المكان وهو قاعد بيصلي لقى واحد معدي وعياذا بالله في ثعبان هيلدغه يقطع الصلاة ويروح ينقذ الرجل انقاذ الرجل اولى في الوقت دوت لان صلاه الفريضه يقدر يدركها في نفس الوقت انما ادراك هذا الانسان بدل ما يموت وإنقاذ حياته ممكن لو سابه ممكن يموت وهكذا فيكون للضرورة ممكن يقطع صلاة الفريضة أما النافلة إن كان الأم بتنادي عليه الأب بينادي عليه ممكن حتى يعني إذا كان مثلا يقدر إن هو مثلا يعني يسمعهم صوته وهو بيقرأ القرآن فيعرفوا إنه بيصلي لو كانت حاجة مش مستعجلة هيسكتوا أما لو كانت حاجة مستعجلة ونادوا عليه رغم إن هو يعني أظهر لهم إن هو بيصلي في الوقت دوت يقطع صلاة النافلة ويخرج يشوف الأم والأب عايزين إيه لأن طاعتهم واجبة وصلاة النافلة سنة مستحبة. الشاهد في الموضوع رجع جريج العابد بعد كده يعبد ربنا ورجع للصومعة بتاعته وبدأ يصلي مرة تانية لكن أكيد طبعا ما ذكرش في القصة لكن مفهومة طبعا من غير ما تذكر في القصة ولم يذكر في الحديث أكيد بعد كده لما أمه ندهت عليه أكيد كان بيخرج من صلاة النافلة واكيد كان بيسمع كلامها ويشوفها عايزه ايه او على الاقل كان بيكمل صلاه النافله ثم يذهب اليها يطمئن عليها ويشوف احوالها ويشوف امه محتاجاه في ايه لان طبعا احتياج الام خصوصا لما تكبر وخصوصا الاب لما يكبر زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى اما يبلغن الك... عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف اف ديت يعني كنايه عن اقل كلمه أقل همسة أقل إشارة أقل نظرة زعلهم فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما شو بقى قال لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ما قالش كما ربياني كبيرة لأن الواحد لما يكبر خلاص بيعتمد على نفسه مفيش مشكلة إنما وانت صغير بقى محتاج للأم والأب محتاج للأم بالذات وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة قصة جريج مليئة بالأحداث مليئة بالدروس والعبر مليئة بحاجات كتيرة جدا أول درس وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله سبحانه وتعالى وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة يا ما أباء وأمهات والله العظيم يا جماعة بيشتكوا وبيعانوا مرارة لا تتصوروها والله وأقسم لكم بالله في وقت قريب جدا جدا واحد بيكلمني بيقول لي ان هو ربى اولاده الاثنين زوجته توفيت وما عندوش غير ولدين شابين علمهم في مدارس أجنبية و... وصرف عليهم دم قلبه ولما كبروا جاب لكل واحد شقة تمليك وادى لكل واحد عربية وادى لهم كل واحد مبلغ عشان يبدأ مشروع ويعني يعيش حياة طيبة ولما هم يتجوزوا جوز كل واحد فيهم على حسابه وجاب لهم كل حاجة وجهز لهم بيتهم وكل حاجة ثم بعد ذلك قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو الرجل قاعد في شقه لوحده بس قريبه من من الاولاد فلما راح عشان يقعد معاهم عشان يتونس بيهم الاتنين طردوه من البيت عياذا بالله ثم بعد ذلك جت المصيبه الاكبر ان هم طردوه من شقته هو نفسه وبعدين اجبروه انه يبيع الشقه ويقسم فلوسها عليهم ويروح يقعد عند واحد من اخواته عمركم شفتوا عقوق بالمنظر ده اكتر من كده عايز اقول ان الانسان العاق ده والله العظيم يا جماعه لا بيربح لا دنيا ولا اخره والانسان البار بامه وابوه صدقوني بيربح دنيا واخره النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين البخاري ومسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه والنبي بيقول اللي يحب ان ربنا يوسع له رزقه واللي يحب ان ربنا يطول في عمره يصل الارحام ويبر الوالدين خدوا بالكم من حاجه طب سعه الرزق بتتم ازاي سعه الرزق بتتم بحاجتين اما ان ربنا يوسع عليه في الرزق ان يرزقه اموال زياده واما ان ربنا يبارك له في الرزق اللي عنده فتحل فيه البركه بفضل الله سبحانه وتعالى طيب طول العمر بقى والزيادة في العمر كيف تتم زيادة في العمر قال العلماء قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة هذا ما يكون في علم الملك ما كان في علم الله اللي هو في أم الكتاب لا يتغير أبدا ولا يتبدل وعايز أفصل لكم الموضوع ولكن بعد فاصل قصير جدا نرجع نفصل الموضوع الجميل دوت ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا يا جماعة قبل الفاصل قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه قلنا زيادة الرزق بتكون إما بالزيادة الحقيقية زيادة الفلوس يعني وإما إن يكون بالبركة في هذا الرزق وبعدين الرزق أنواع يا جماعة الرزق مش فلوسه بس الإسلام رزق وراحة البال رزق وحفظ القرآن رزق والعلم رزق والزوجة الصالحة رزق والأولاد رزق و- وحاجات كتيرة جدا الأرزاق أنواع كثيرة جدا يمكن أقل نوع فيها هو المال لكن أول ما تقول كلمة رزق عند الناس على طول بي- يعني إيه بيخطر على بالهم على طول الفلوس لكن الفلوس دي آخر أنواع الرزق بل في أنواع رزق عظيمة جدا جدا وفي حاجات في حياتنا ما ينفعش نشتريها بفلوس ما ينفعش لو الأم لو الأم أو الأب ماتوا ما ينفعش نرجعهم بفلوسنا ولو الإنسان آه، عايز يتجوز وابتلي بزوجة سيئة وكان نفسه في زوجة صالحة ما ينفعش ان هو يشتريها بفلوسه ولو ال ال ال الانسان اتحرم من الذرية ما ينفعش يشتريها بفلوسه ولو الانسان ما عندوش راحة البال ما ينفعش يشتريها بفلوسه ففي حاجات ما ينفعش تجيبها بالفلوس في امور محتاجة ان انت تلجأ لربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة مش في امور بس في كل حياتك لازم يكون شعارك دائما لا حول ولا قوة الا بالله لانها كنز من كنوز الجنة وان الانسان لما يقول لا حول ولا قوة الا بالله بيبقى بينخلع من حوله وقوته الى حول الله وقوته في الوقت دوت ربنا بيعينه وبيكرمه نرجع للحديث يبقى من سره أن يبسط له في رزقه اللي عايز إن ربنا يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره ربنا يطول في عمره فليبر والديه وليصل رحمه قال الإمام النووي في نوعين من القضاء في قضاء مبرم وفي قضاء معلق القضاء المبرم ما كان في علم الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب في أم الكتاب الأمر لا يتغير يعني ما كان في علم الله الأمر لا يتغير خلاص ربنا سبحانه وتعالى في علمه إن حضرتك هتعيش ستين سنة خلاص ده هذا الأمر لا يتغير أبدا أما ما كان في علم الملك كأن ربنا سبحانه وتعالى يعطي للملك هذا العلم إن فلان ابن فلان ل- لو وصل رحمه فيبقى عمره سبعين سنة ولو لم يصل رحمه ويبر والديه يعني يبقى عمره ستين سنة والله يعلم مسبقا إن هذا الإنسان سيبر والديه وسيصل رحمه خد بال حضرتك يبقى ما كان في علم الملك يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت يشيل ويحط ده فين ده في علم الملك وعنده أم الكتاب لا يتغير أبدا يبقى طول العمر كيف يتم يتم بحاجتين إما بطول العمر حقيقة كأن المولى عز وجل يقول للملك فلان الفلاني لو وصل رحمه وبر والديه يبقى عمره سبعين سنة ولو لم يصل ولم يبر والديه يبقى عمره ستين سنة يبقى طول عمر حقيقي طيب والحاجة التانية طول العمر يكون بالبركة ان انت تكون عايش مثلا عشت حياتك كلها مثلا قد ايه خمسين ستين سنة ممكن ربنا يكرمك وتعمل أعمال في الخمسين ستين سنة دولت وتقدم خدمات لدينك ولبلدك ولنفسك ولأسرتك ممكن غيرك عشان يحتاج إن هو يعملهم محتاج يعيش 500 سنة دي اسمها البركة في العمر ف ولذلك كان أعظم الناس بركة في الكون ده كله هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أول درس إن بر الوالدين أمر عظيم جدا جدا وكل البركة وكل الخير اللي ربنا بيكرمك فيه أولا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى وبركة ربنا ثم ببركة دعاء الوالدين ولذلك حتى المثل المعروف اللي عندنا يقول لك يا بركة دعاء الوالدين واخد بالك فعلا يا بركة دعاء الوالدين ان الانسان اللي امه داعيه له او اللي ابوه داعي له صدقوني ربنا بيوفقه ولذلك في حياتي يعني لما كنت ان انا آه، آه، آه، اتكلم مع اي انسان من الناس اللي هم اللي ناجحين وربنا يبارك فيهم جميعا ويجعلكم جميعا من الناجحين الانسان اللي هو يكون ناجح في حياته انسان متفوق جدا انسان ما شاء الله عالم في كذا او انسان مثلا دكتور شاطر جدا او كذا انسان ناجح جدا في حياته عمري ما قابلت في حياتي كلها انسان ناجح الا لما اكتشفت من خلال كلامي معاه انه كان بر جدا بامه وابوه فدعوا له فربنا اكرمه وبارك له وصدقوني اللي بتعمله مع الام والاب هتلاقيه من اولادك كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل يبقى أول حاجة بر الوالدين الحاجة التانية دعاء الوالدين مستجاب يا بخت اللي يفوز بدعاء الأم والأب ويا حسرة اللي, يف- اللي يبوء بدعاء الأم والأب عليه ومع كل دوت بنوصي الآباء والأمهات اوعوا تستعجلوا وتدعوا على أولادكم مهما فعلوا لو ابنك او او بنتك او ابنك او بنتك عملوا اي اساءه ليكم بدل ما تدعي عليهم ادعي لهم يعني بدل ما تقول يا رب يعمل في كذا تقول يا رب اهديه يا رب اكرمه يا رب اشرح صدره يا رب حنن قلبه يا رب اجعله بر بيا وهكذا بدل ما تدعوا على اولادكم ادعوا لاولادكم ادعوا لاولادكم خصوصا في الثلث الأخير من الليل حينما ينزل الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له ويظل هكذا في الثلاث أسئلة دولت حتى يطلع الصبح بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إذا لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم عسى أن تصادف ساعة إجابة فيستجاب لكم طبعا الإنسان لو ربنا استجاب له في دعائه على ابنه أو على بنته هيندم لأن هو اللي هيشرب المرار العمر كله واحد لو دعا على ابنه فابنه حصل له حاجة أو جاله مرض معين عياذا بالله هو اللي هيفضل طول عمره عايش مع ابنه دوت بيعاني من المرض دوت ومن التعب دوت وهيدفع فلوس ويغرم ويفضل عايش جنبه ومربوط جنبه بسبب هذا المرض كل ده بسبب دعوة تعجل بها ودعا بها على ابنه الدرس اللي بعد كده ان اهل الفجور كما قلنا بيحاولوا دايما ان هم يشوهوا سمعه الصالحين الصالحين لازم يكونوا قدوة ولازم يكونوا ماشيين في حياتهم كده وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله المؤمن عامل زي القطر اللي ماشي على قضبان لو بص كده القطر هيطلع من على القضبان وهيتقلب لازم تمشي على طول باصص قدامك هدفك كله هو مرضاة الله وجنة الله التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أهم حاجة في حياتنا إن إحنا نمشي مستقيمين إن إحنا نمشي ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ننشغل بما يقال علينا لا ننشغل بمحاربة أهل الفساد لينا لا ننشغل بما يقال عنا اغضب لله ولا تغضب لنفسك كان النبي لا يغضب لنفسه أبدا وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم رمي سل الجزور على ظهري رمي التراب فوق رأسي طرد من مكة اتهم في عرضي قتل أصحابه شردوا طردوا من بلادهم آه، آه، دبرت عشر مؤامرات لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع كل هذا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يرجع لهم في مكة بعد ذلك في فتح مكة يقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فأنتم الطرقاء اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رابع حاجة آه، ان الانسان زي ما المولى عز وجل قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في حادثة الإفك حينما اتهمت أمنا عائشة الزهرة النقية التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت وترعرعت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رباه المولى عز وجل وصنعه على عيني ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم تخيلوا حضراتكم المولى عز وجل بيقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قال المفسرون أي ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا فأنزل الإنسان المسلم بمنزلة النفس يعني أخوك المسلم بمنزلة النفس تخيل حضرتك شوف لفظ القرآن عامل إزاي شيء عجيب جدا إن القرآن بيقول لك أخوك المسلم ده هو نفسك هو نفسك ولا تكون أخا له حتى تقول له يا أنا يعني شوف المعزة وشوف المحبة لدرجة إيه لدرجة إن حصل حوار عجيب جدا وده كان سبب نزول الآية ديت إن سيدنا أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصارية اللي هي زوجته كانوا قاعدين مع بعض بيتكلموا ساعة لما حصلت حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة وأمهات المؤمنين ف أبو أيوب بيقول لأم أيوب يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلي ما اتهمت به قالت حاشا لله قال فوالله لعائشة أفضل منك يا أم أيوب ثم قالت أم أيوب وأنت يا أبو أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي اللي هو اتهمت به مع أمنا عائشة فقالت أكنت تفعل ما اتهم به صفوان قال كلا وحاشا لله قالت فوالله لصفوان خير منك يا أبا أيوب فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا الله أكبر يبقى الإنسان لما يوصله أي كلمة عن حد بدل ما يفرح أو بدل ما يشمت أوي عياذا بالله وبدل ما يقول أيوة حصل كده وأكيد طالما فلان قال وبعدين دايما كده يبقى الكلمة اللي بتتقال دايما ومشهور قوي حدثني أحد الثقات أحد الثقات ده لو كان ثقة ما كانش يروح يشهر بالناس الثقة ده لو كان ثقة ما كانش يروح يسعى بالنميمة بين الناس ما كانش يهتك أعراض المسلمين ما كانش يقذف المسلمات ده لو كان ثقة فلما بتقول أحد الثقات ده مش ثقة ولا يمكن يكون ثقة اللي بيروح يشهر بالناس واللي يروح بيقدح في أعراض الناس فشوف عشان كده القرآن بيعلمنا أدب عظيم جدا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فاوعى في يوم من الأيام تصدق أي حاجة تجيلك عن أي حد نزه سمعك ونزه لسانك عن الخوض في أعراض الناس أنت يوم القيامة في حاجة إن أنت تحافظ على شوية الحسنات اللي ربنا أكرمك وجمعتهم وإلا تبقى مفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج كان عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وشوف قد فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار مع إن الراجل ده كان ليه حسنات وكان ليه أعمال صالحة وكان ليه خير كبير جدا ممكن يخش بالجنة بسبب المظالم وبسبب الخوض في أعراض الناس وبسبب الغيبة والنميمة وبسبب قذف الناس وقذف المحصنات ربنا قدر سبحانه وتعالى ان يتاخد حسناته اللي عملها دي كلها وتتوزع على اللي ظلمهم وفي الاخر لو لسه كمان لسه ليهم كمان يعني مظالم تانية وحسناته كلها خلصت يتاخد من سيئاتهم ويطرح عليه بعد ما كان ليه حسنات ضاعت حسناته وبقى عليه سيئات ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين الدرس الخامس الاستعانة بالصبر والصلاة لما الإنسان يبتلى لما الإنسان يحصل له مشكلة لما الإنسان يتظلم استعين بالله سبحانه وتعالى ثم استعين بالصبر والصلاة اصبر واصبر على ما أصابك الإنسان لابد أنه يكون عنده شيء من الصبر المولى عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وحسبنا أن قدوتنا وأسوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيش إنسان في الدنيا دي كلها شاف بلاء زي البلاء اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم عانى من ابتلاءات عظيمة جدا ومع ذلك كان صابرا كان راضيا عن الله كان محتسبا صلى الله عليه وسلم علم الدنيا كلها الصبر والرضا والاحتساب بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يوم ما يحصل لك مشكلة على طول في ساعتها استعن بالله الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها على طول في ساعتها قوم اتوضى قوم صل استعين بالله سبحانه وتعالى والجأ إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء قل له يا رب يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أنا رب مضطر وفي سوء والجأ إلى ربنا وابكي بين يدي بين يدي الله سبحانه وتعالى رقم ستة درس الجميل اللي ناخده من قصة جريج العابد حسن الظن بالله ان يبقى عندك دايما حسن ظن بالله في عز ما انت في عياذا بالله في بلاء ومشاكل ومصائب وعندي حسن ظن بالله ان شاء الله فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اكيد الفرج جاي ان شاء الله وفي عبادة اسمها عبادة انتظار الفرج ان انت عندك حسن ظن بالله والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله يعني زي ما بتظن بربك سبحانه وتعالى ولذا كانت وصية النبي قبل أن يموت بأربعة أيام والحديث رواه مسلم كان يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى رقم سبعة إن ربنا سبحانه وتعالى بينجي العبد بصلاحه وتقواه إن الإنسان شوف لما تعمل خير لابد في وقت الأزمات لازم تلاقي خير زي الثلاثة الذين دخلوا في الغار وانغلقت الصخرة عليهم لجأوا إلى المولى عز وجل وتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة واخد بالك ويجوز إن أنت تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة فربنا سبحانه وتعالى نجى الثلاثة بأعمالهم الصالحة وبتقواهم وبخشيتهم لله سبحانه وتعالى ده كان سبب من أسباب النجاة رقم 8 قدرة المولى عز وجل على إنطاق طفل صغير رضيع حد يتخيل يا جماعة إن الطفل الصغير لسه بيرضع مولود بقاله يومين ثلاثة ممكن يتكلم ويقول فلان الفلاني ممكن يتكلم مثل هذا الكلام ما جرت العادة بذلك لا يمكن حد يصدق هذا الكلام ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة وسيدنا عيسى عليه السلام حينما تكلم وهو لسه طفل صغير قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخر الآيات وجليج العابد وفي قصة طفل الصغير تاني إن شاء الله أنا بحكيها في قصة تانية في نفس الحديث في نفس الحديث طفل ثالث تكلم هو في المهد وهو طفل صغير والحقيقة هم مش ثلاثة بس لا ده في قصص تانية لما تضمها زي قصة مشطة ابنة فرعون طفلها الصغير ربنا أنطقه سبحانه وتعالى وزي ما قصة أصحاب الأخدود طفل صغير هو اللي شجع أمه وقال لها يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ففي أطفال كتير تكلموا بفضل الله سبحانه وتعالى رقم تسعة إثبات كرامات الأولياء وإحنا اتكلمنا عنها رقم عشرة إن عاقبة البلاء دايما إلى خير احسن الظن بالله ولذلك شوف جريج العابد قبل ما كان يحصل له البلاء دوت كانت الناس بتحبه اه وعارفه ان هو بيعبد ربنا لكن كان ليه مكانه معينه لكن بعد ما ابتلي هذا البلاء الشديد والتهمه في عرضه ثم ظهرت براءته الناس كلها عرفت قدر جريج العابد وبداوا يقبلوه وقالوا له نبني لك الصومعه من ذهب وفضه فكانت مكانه جريج العابد بعد البراءه افضل منها قبل البلاء يبقى إذا قد يكون البلاء كله خير ولكن الإنسان عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى كان لقائنا النهاردة مع أول واحد من الثلاثة الذين تكلموا في المهد إن شاء الله الحلقة القادمة هنلتقي إن شاء الله مع قصة أخرى من قصص الرسول أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا في أوطاننا وأمنا في أوطاننا اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة باه ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا